قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد مع حرف الغين طب الغين بتطلع منين يا عم الشيخ؟ عشان نخش في الموضوع على طول الغين بتطلع منين من ادنى الحلق ايه ادنى الحلق انت عمال تقول لنا اقصى الحلق ووسط الحلق وادنى الحلق بص حضرتك بص حضرتك ده اسمه الحلق تمام الهمزه والهاء بيخرجوا من ايه اقصى الحلق اقصى يعني ايه ابعدوا عن الفم طيب وسط الحلق ده حاله وسط بين الادنى والايه والاقصى بيطلع منه ايه العين والحاء طيب ادنى الحلق بقى اللي هو اخر الحلق خالص ده بيخرج منه الغين والخاء فاحنا معانا اليوم حرف الغين حرف الغين كتير من الناس بيبالغ فيه لدرجة ان الشيخ جلال الحنفي صاحب كتاب التجويد واللقاء الصوتي وهو من علماء الكوفة الشيخ جلال الحنفي بيقول خد بالك لا تصل الغين الى الغرغرة ايه الغرغرة دي ما تخليش صوت الغين زي صوت الغرغرة اسمع كده إلا من اغترف غ... ما ينفعش ما ينفعش أقول حرف بالشكل ده فقال لك خد بالك الغي احذر من إنك أنت توصلها لصوت الغرغرة طيب إحنا عرفنا مخرجه فين أدنى الحلق آه محتاجين نعرف صفاته طيب صفات الحرف إيه حرف الغي حرف الغي بتصف به أول صفة تقابلنا وهي الجهر خلاص حفظنا بقى أنا مش هقول تاني بقى جهر يعني انقطاع إيه انقطاع النفس مفيش نفس بيمشي في حرف الغين خالص ولو مشي فيه النفس ينقلب إلى خاء زي ما هنشوف طيب الصفة الثانية هي جريان الصوت يعني الصوت بيجري في الغين اه لازم تمشي فيها الصوت زي ما نشوف دلوقتي لما نيجي نتكلم على الحالات هنبين جريان الصوت قد ايه وزمنه قد ايه طيب يبقى بينقطع النفس وبيجري الصوت طيب الصفة اللي بعد كده يا عم الشيخ الاستعلاء استعلاء يعني ايه يعني الحرف مفخم بيستعلى أقصى اللسان يعني الحرف ده مفخم آه ما ينفعش إن أنا أقوله آآ آآ غي ولا غا ولا غو لا لازم يطلع بشكل إيه فيه تفخيم وإحنا قلنا هي التفخيم هي إيه التبويزة طيب الصفة اللي بعد كده الصفة الرابعة وهي صفة الانفتاح الانفتاح آه لازم في انفتاح ما بين الفكين بس مش هيبقى زي الحروف المرققة التانية ليه؟ ركزوا معايا قوي الغي والخاء والقاف الثلاث حروف دول انفتاحهم فيهم بيسمى انفتاح جزئي يعني انفتاح جزئي يعني بخلي انفتاح بسيط ما اقولش غع زي ما كنا بنقول كده ع لا لا لا لا اقول ايه غا خا قا يبقى الانفتاح هنا جزئي يبقى انا ما اعملش انفتاح كبير للفم طيب الصفه اللي بعد كده وهي صفه الصفة اللي احنا قلنا عليها أكثر من مرة وهي الصفة المعنوية صفة الإصمات اللي هي معناها أن الحرف ده من الحروف الصعبة الخروج حروف صعب في مخرجه خلاص دول خمس صفات لحرف الغين طب ايه حالات بقى حرف الغين برضو عرفناها وحفظناها خلاص بقى كل حرف من الحروف ليه سبع حالات ساكن متحرك بفتح ضم كسر ادي اربعة مشدد بفتح ضم كسر وثلاثة يبقوا سبعة ازاي بقى نطبق صوت حرف الغين احنا برضو اتفقنا ان اي ساكن هجيب قبليه حرف متحرك عشان اطلعه لان الفم لا يعمل مع الساكن حضرتك كده وحضرتك طلعوا الغين كده من غير ما تبداوا باي حركه قبليها ساكنه ما ينفعش ما تعرفش تطلع اي حرف ساكن تبدا بيه الكلام لان الفم لا يعمل مع الساكن طيب الغين هسكنها واجيب قبلها همزه متحركه بالفتح اقول ايه اغ هو ده الزمن بتاعها ده زمن جرار الصوت اللي بتقول عليه اه هو ده طيب ال ال اللي مرفوض ايه ان انا اعمل فيها شده ان انا اقول كده اغ ده ما ينفعش ليه لان انا كده غيرت صفه من صفات الحرف يبقى همشي فيه ايه همشي فيه الصوت او بس ما مشهود زياده زمنه قد ايه قلنا المشافهه هي الاصل هرجع واقول تاني وتالت ورابع وخامس وفي كل حلقه هاكد ان ازمنه الحروف لازم المشافهه لازم ان انا اقرا على شيخ ولازم حضرتك تقراي على اخت لازم القراءه تكون على شيخ عشان يعرف يقول لي لا انت كده زودت شويه الزمن بتاع الحرف ده او انت قللت الزمن ده ما ينفعش طب زمنه الطبيعي بقى اسمع مني كده اه كده انتهى الصوت طب انا ممكن اتعلمه لوحدي اه ممكن لو عملت ايه اه لو سبت الصوت يمشي لوحده وينقطع لوحده ما تحكمتش في جريانه او زياده جريانه يعني ايه الكلام ده ممكن انا ايه اتحكم في زياده جريان اقول ايه آه آه آه ويمشي معايا الصوت زي ما انا عايز لكن انا هخليه يمشي بطبيعته اه واسيب الصوت ينتهي لوحده كده خلصت حرف الايه الغين طيب الغين المتحركه بفتح غا العين المتحركه بضم غو العين المتحركه بكسر غي هتلاقي غي تميل للرقه شويه ليه لان الكسره بتاثر على الحرف الايه على الحرف المفخم بالضعف طب نجيب مشدد بقى ونجيب ابيه همزه اغى اغو اغ اغي خلاص دي حالات نطق لا يخرج عنها نطق حرف الغين في القرآن القرآن ما فيهوش غير هي الحالات السبعة دي بس لكل حروف الهجاء ما عدا الهمزة اللي قلنا عليها ليها أربع حالات واتكلمنا عليها قبل كده طيب أنا عندي كده سبع حالات عرفنا بنقولهم إزاي هقولهم تاني بشكل سريع أغ غا غو غي أغا أغو أغي بس ما يزيدش عن كده ولا ينقص عن كده طيب نخش بقى على الأخطاء الشائعة والمشاكل اللي بتحصل في حرف الغين وافتكروا الكلمة اللي قلناها ما نوصلش الغين للإيه للغرغرة خاصة لما تكون في حالة سكون طيب نجيب أمثلة عشان بالمثال يتضح البيان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم الغين هنا ساكنة اسمع الخطأ فين بقى رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر انا بكرر الخطا عشان تسمع انت تسمع مني غيب لا انا ما جبتش غيب انا جبت حاجه شبه الغيب لكن هي اصلا لازم اقول ايه رب اغفر وارحم نجيب مثال تاني فاغرينا فاغرينا بينهم فاغرينا ما اقولش فاغرينا فاغرينا في فرق ولا لا طب اجيب الخطا واجيب الصواب فاغرينا فاغرينا فاغرينا فاغرينا اه مهم قوي ان انا امشي الصوت في الغين وامكن لمخرجها واسمع صوت الغين مضبوط نجيب مثال تاني فاغرقناه فاغرقناه ما اقولش فاغرقناه فاغرق فا فين الغين يا عم وقعت منه في الايه في النطق ليه لانه مش ممكن ليها كويس يبقى الغين من الحروف اللي محتاجه مني ايه تمكين في المخرج طيب ايه تاني في الغين محتاج مني ان انا احذر منه اذا تكررت الغين وكل حروف هنحذر من تكرار تكرار الحرف ليه لان تكرار الحرف بيخلي فيه تراخي في الدخول على المخرج طيب نجيب مثال نجيب مثال ومن يبتغي غير الاسلام دينا اسمع كده يبتغي غير ادي غين مكسوره وبعدين غين مفتوحه الخطأ فين يا عم الشيخ الخطأ هتسمعوا مني دلوقتي ومن يبتغي غير ال... ومن يبتغي غير ومن يبتغي غير انا بكرر اكثر من مره مرتين وثلاثه عشان تسمع سمعت مني غي طب اسمع الصواب ومن يبتغي غير ال... يبتغي غير الاسلام بس اتضبط معايا الحرف يبقى انا محتاج لما يلتقي آه حرفان غين وغين والاول متحرك وثابت ده في اخر الكلمه وده في اول الكلمه التي تليها محتاج ان انا افصل بينهم ببيان كل حرف لوحده ايه الاخطاء اللي تقابلني اه الغين احنا قلنا ان هي فين مخرجها الناس اللي بتذاكر معانا فين ادنى الحلق يعني اخر الحلق خالص وبعد كده ابتدي انتقل لمخارج اللسان اول حرف يقابلني بعديها على طول هو حرف القاف طب ودي مشكله يا شيخ مشكله لو التقت الغين ساكنه وبعديها قاف ليه قرب المخرج طب السهل ايه اللي انا اعمله السهل انا اعمل ادغام ادغام اه اشيل الغين واحط قاف ساكن انت بتقول ايه يا عم الشيخ ده ازاي هبدل الحرف كده بسهوله وابدله بحرف تاني كامل اه اسمع طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا خدوا بالكم الخطأ فين بقى ربنا لا تزغ قلوبنا أنا جبت غين خالص لا سمح الله لا وقعت مني حرف الغين وقع مني بالكلية ليه؟ لأن أنا ما مكنتش لمخرجه وتساهلت فالاسهل عندي الحرف اللي جاي اخش على مخرج الحرف اللي بعديه وامكن ليه وخلاص طيب ايه تاني كمان من الاخطاء الغين لقاها بايه لقاها بحرف الايه العين لان العين مجاور ليها مش احنا قبليها كنا بنتكلم على المخرج اللي قبليه على طول اللي قبل الغين اللي هو الايه العين والحاء فهو مخرج ملاصق ليه قريب منه برضه يبقى الغين بين العين وبين القاف قلنا في القاف هنعمل ايه وقلنا مع العين هنعمل ايه هنقول دلوقتي هنعمل مع العين ايه العين هقول ايه ربنا افرغ علينا صبرا افرغ علينا صبرا افرغ علينا طب الخطأ فين الخطأ في ان انا اكل الغين واضغمها في العين اقول ايه ربنا افرغ علينا افرغ علينا فين الغين وقعت مني ليه لان العين حرف مجاور ليها في المخرج يبقى احذر من القاف ومن الغين اذا جاورها حرف ايه حرف الغين القاف والعين لما يجوا جنب حرف الغين احذر من الادغام بالذات لما يكون تكون ساكنه لان الساكن سهل ادغامه في الايه في المتحرك طيب احذر من ايه تاني لا انا هنحذر كتير قوي قوي قوي قوي في حرف الغين اذا كان جنبيه او جه بعديه حرف من حروف الهمس ليه الغين من حروف الهمس لا مش احنا قلنا حرف مجهور يعني مقطوع النفس ما فيش فيه نفس وضد ال- ضد الجهر ايه الهمس طب لو جه جنبيه حرف فيه نفس بيجري احذر من ابدال الغين بخاء لان دي الصفه الوحيده اللي بين الغين والخاء هي صفه الهمس والجهر يعني انت عايز تقول لي ان اللي بيفصل بين الصوتين صوت الغين والخاء صفه واحده اه اذا جريت النفس في الغين بقت خاء واذا منعت النفس عن الخاء بقت غين طب نجيب امثله طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لو جورة الشين جه بعدها شين اخد بالي اه لان انا ممكن ابدل الغين بايه بخاء اذ يغشيكم النعاس طيب ده الصواب الخطأ فين اذ يغشيكم النعاس يغش غش خش جري النفس بقى صوته قريب من الخاء ولا لا بنسمعها كتير طيب نجيب تاني مثال تاني مع الشين وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم طيب الخطأ فين يا عم الشيخ اسمع وتغشى وجوههم وتغشى تغشى تغ سامع نفس ده النفس اللي طالع مع الغين ده بيبدلها بخاء على طول يعني مهم ان انا اخد بالي من موضوع النفس ده اه شوف نفس همس يطلع مع الحرف يغير الحرف تماما طب نشوف مثال تاني مع حرف مهموس تاني وحروف الهمس كتير قوي اللي بتجاور الغين اللي بتيجي بعد الغين على طول عندنا مثلا السين مغتسل في ناس بتقول مغتسل مغتسل مغ خ- ما بقتش غين خلاص بقت خاء على طول أبدلت حرف في القرآن يا أخي وده مشكلة طبعا مشكلة القرآن ماذا عن زيادة والنقصان والتبديل والتحريف ما ينفع ان انا ابدل حرف في القرآن ده مهم قوي ان انا احقق المخرج بقى اه مهم اقول ايه مغ ما اشغلش بالي بالحرف اللي بعديه مغتسل ما اقولش مغتسل ما ينفعش طيب نشوف آه خطأ تاني مع حرف تاني مهموس مجاور لحرف الغين عندنا حرف التاء إلا من اغترف غرفة أنا قلتها صح كده إلا من اغترف غرفة طب الخطأ فين إلا من اغترف غرفة إلا من اخ خاء ولا لأ طب أنت سامعها إيه بالله عليك خاء ولا غين خاء لأن مشي فيها إيه النفس طب نجيب مثال تاني أنا ليه بكرر الأمثلة دي لأن ال- الغين بيجي بعديها حرف حروف الهمس كتير جدا في القرآن عندنا مثلا مع الفاء يغفر لكم بنسمع كتير يغفر لكم يغفر هي يغفر ولا يغفر يغ شوفوا الغين لابد من تمكين صفة الجهر اللي هي انقطاع النفس وإلا تبدل على طول بإيه بخاء يبقى إيه يغفر لكم مش يغفر لكم هي خاء ولا غين يا شيخ هي خاء خد بالك خد بالك يا أخت طيب إيه تاني مع الثاء أضغاث ما ينفعش أقول أضغاث أضغاث لا هي إيه أضغاث غا غا غا لا ده الخطأ اوعى تقع في الخطأ دوت لأن ده احنا قلنا فيه إبدال حرف في القرآن طيب أنا محتاج تاني إن أنا أمكن لمخرج الحرف وأمكن لحالات الحرف فهعيد تاني حالات الحرف وركزوا معايا احنا عرفنا الأخطاء ودي بعض الأخطاء هنبتدي بقى نضبط صوت الغين وهي ساكنة وهي متحركة أغ ما تزيدش عن كده أغ أغ اوعى تزودها عن كده عشان لو زادت عن كده هتبقى عملت ايه زودت في صوت الحرف وده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غا ما اقولش غا انت سامع كويس انا كاني بقول خ... بين حرف بين الخاء والغين حرف بين الاثنين لا هو خاء صافيه ولا هو غين صافيه غو ما اقولش انا اقول لك برضه الخطا في الحرف لوحده غو غو ما ينفعش غي واكثر ما يقع الخطا في الغين المكسوره لانها بتبقى فيها ضعف فالاسهل ان انا اجيب الحرف الخاء لان الخاء اضعف من الغين مش احنا قلنا الا من اغترف منيغ منيغ ما ينفعش يا شيخ يبقى ايه غي ما اقولش غي غي غي ما ينفعش في حال التشديد محتاج برضو ان ابين الكلام ده كله اغا اغا ما اقولش اغا كده سامعين النفس انا عايزك تسمعه كويس قوي قوي قوي لان لو سمعت الغلط مش هقع فيه ان شاء الله عندي مع تشديد بالضم أغو أغو عارفين شايفين شايف أنا بعمل إيه؟ أنا بضغط على مخرج الحرف وامنع عنه النفس أغو طيب المشددة بكسر أغي أغي ما أقولش أغي أغي لا خلاص عرفنا عرفنا الأخطاء اللي موجودة أو بعض الأخطاء اللي موجودة في حرف الغين نحذر منها وناخد بالنا ونضبط مخرج الحرف وزي ما قال الشيخ ما اقولش ما, ما بدلش صوت الغين ما وصلش صوت الغين الى الغرغره ما اقولش الا من اغترف الا من اغ من اغ ايه يا عم ما ينفعش ما هزش الصوت و... و... و... وكان آآ آآ كان اللي, اللي بيسمعني بيسمع واحد بيتغرغر لا لا لا لا ناخد بالنا من ضبط الحرف وناخد بالنا من صوت الحرف هذا ما اعلم والله تعالى اعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل إن شاء الله غدا مع حرف جديد وحكاية جديدة ومعنا غدا بإذن الله تعالى حرف الخاء المجاور للغين في المخرج انتظرونا ألقاكم على خير حال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته